وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية مشاهدينا الكرام ضيفي وضيفكم اليوم الدكتور السيد مصطفى فتح الباب اخصائي طب وجراحه الفم وتجميل الاسنان برحب بك يا دكتور في هذا اللقاء ربنا يعزك يا رب وانا اشكر قناه الرحمه والساده المشاهدين على ان شاء الله حسن متابعتهم معنا بحيث ان شاء الله يستفيدوا بالوقت اللي احنا هنقضيه معاهم على الشاشه باذن الله.
ان شاء الله بنشكرك يا دكتور لقبول الدعوه مشاهدينا الكرام موضوع حلقه اليوم هو امراض اللسان. في البدايه يعني نتوجه بسؤال لدكتورنا الجميل دكتور يعني كثير من الناس قد يختلط عليه الأمر ويظن أن اللسان أو مشاكل وأمراض اللسان ليست مرتبطة بتخصص الفم والأسنان فعايز حضرتك توضح هذه النقطة أنا بشكر حضرتك قوي لأن فعلا بيتيه على السادة المشاهدين حينما يصاب بأي مرض في اللسان بيحتار هل أروح جراحة عامة ولا صحيح. أروح ولا أروح فين طبعا ربنا يبارك في قناة الرحمة إنها طبعا دورها إنها تعمل تثقيف صحي وطبي للسادة المشاهدين لأن بيهمهم السادة المشاهدين قوي عشان ما يحتاروش دايما اللسان أو الفم يحوي دائما اللسان والغدد اللعابية والأسنان وعظام الفكين أي مشكلة في الغدد اللعابية أو اللسان أو عظام الفكين أو الأسنان تخضع تحت طب وجراحة الفم والأسنان يبقى أي حد لا قدر الله أصيب بأي حاجة في اللسان أو في الغدد اللعابية يبدأ بزيارة طبيب الأسنان أولا هو اللي يفحص ويقول لك إيه, إيه المشكلة فين وإن شاء الله بيتم علاجها موضوع اللسان ده قليل من الإخوة الزملاء بيتطرقوا إليه ولذلك دايما تلاقي معلومات الناس او الساده المشاهدين عمر ما حد بيفكر ان في طريقه لتنظيف اللسان م. خالص يعني ما فيش واحد يقول لك ايه انا عاوز اعمل تنظيف الاسنان لكن عمر يعني قليل جدا جدا جدا واحد يقول لك ايه انا عاوز اعمل تنظيف اللسان فعلا اللسان له فرشه معينه واله معينه بيتم التنظيف فيها لان اللسان ده عضو مهم جدا ربنا سبحانه وتعالى خلقه آه له فوائد عظيمه جدا اما نعم. نقعد نتكلم عليها ما شاء الله مش هتكفينا حلقه, حلقة ولا اتنين ده عشرات من الحلقات لان في قدره الله سبحانه وتعالى هتشوفها اما نحكي عن اللسان نعم. ده هتحس ما دام جبنا سيره اللسان يعني ربنا يرزقنا صون اللسان يا رب ما هو بقول لك ايه عشان تضمن الجنه تحفظ ما بين الفكين وما بين الفخذين نعم اللسان فعلا آه له دور كبير جدا في ان ممكن يودي بالانسان الى الجنه ويمكن بيودي بيه الى الى النار صحيح. دي حتى يعني التواصل بين الناس بيبقى عن طريق الكلام وعن طريق اللسان م. لا قدر الله اذا اصيب اللسان بهذا باي مرض لا قدر الله بيبقى الانسان بيفقد بقى الكلام م. ويفقد التعامل مع الاخرين تخيل بقى واحد اللسان ما شاء الله معاف ويقوم بذكر الله صحيح. واحد بيقوم بذكر الله والتسابيح وبصوت جهرا او في في الصلاه صلوات جهرا تقدر تخيل واحد بقى اللسان لا قدر الله فيه لا قدر الله سرطان م. او في التهابات مزمنه او في قرح شوف بقى بيفقد ايه م. حاجات كتيره جدا صحيح. اما اجي اتكلم عن اللسان للساده المشاهدين اقول لهم يعني ايه اللسان اللسان هو عباره عن عضو عضلي كله عضلات وأوعية دموية وربنا سبحانه وتعالى مغلفه بغشاء مخاطي ومخلي ظهر اللسان نفسه عليه حشائش م. الحشائش ديت اللي هي اسمها ال fungiform وال filiform اللي هو الجزء الجزء اللي هو اللي هو الظاهري اللي هو ظهر اللسان من نعم. فوق مع ان ربنا سبحانه وتعالى خالق كده خالق فيه علامات للتذوق تخيل الانسان بقى لو فقد حاسه التذوق دي ما يستطعمش بقى لا حلو او مسكر او حادق ما يعني بتفرقش معاه مرتبط باللسان باللسان طبعا لان ربنا سبحانه وتعالى خالق فيه حلمات للتذوق وكل جزء في اللسان بيقوم بدور في عمليه ايه السكريات لها مكان المر له مكان الحادق له مكان الحاجات الحريفه لها مكان في اللسان الله لا قدر الله دايما سرطانات الفم بتيجي في يعني اكثر في الجزء الخلفي من اللسان نسال الله العافيه فدي تخيل بقى يفقد الجزء ده مسؤول عن ان انت تحس بمراره الحاجه أوه. تخيل انت لو ما حسيتش بدي يبقى ما فرقتش معاك حلو من وحش الله. دي حاجه بسيطه جدا احنا بنحكي عنها ادي حاسه التذوق بالاضافه الى ان هو عضو عضلي ومبطن بغشاء مخاطي الا ان سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى خالق له اعصاب معينه تشيله طول ما انت نايم على اساس ما يسقطش ما في يسقطش سقف- داخل آه، آه، الجدار والفرن.
اللي هي في ال- آه.
في ال- القصبه الهوائيه نعم.
ويعمل اختناق ودي الناس اللي بتموت اثناء فتره النوم ان اللي بيسهى العصب ده او العضله دي لحظه فبيبدا يسقط اللسان سبحان الى مجرى التنفس ويبدا يقفل التنفس ويبدا الانسان يلقى الله سبحانه وتعالى والناس لا تدري ان شوف شغل عضله عصب.
بسيطه جدا جدا عصب او واحد.
عصب بسيط قوي شوف قاعد لك طول الليل قاعد عمال شايل لك ع- اللسان عشان ما يسقطش في صحيح.
آه، مجرى داخل التنفس الجدار. نعم.
آه، فوائد اللسان عظيمة جدا أولا الهضم طبعا غريبة ان الناس تقول لي ايه اللي جاب اللسان للهضم هقول لك صحيح، طبعا مرتبطة آه، يعني الهضم بداية معروف.
الفم جزء من الجهاز الهضمي معاك يعني هو دايما بوابه الجهاز الهضمي هو الفم نعم.
لكن دور اللسان في الهضم دي غريبه شويه لكن احنا هنوضحها للساده المشاهدين هنقول لا مش غريبه ولا حاجه ربنا سبحانه وتعالى هو له دور في الهضم في الاطفال بالذات لان ربنا خالق فيه غده اسمها ال von Ebner gland الغده ديت بتفرز انزيم اسمه ال lipase انزيم ال- الانزيم دوت بيخدم المواد والسكريات والكربوهيدرات في الاطفال سبحان يبقى تخيل بقى لو الغده دي مش موجوده يبقى تخيل الطفل لما ياكل اي حاجه مش هيتم الهضم في معلومه عاوز اضيفها ان يكتمل لكن هل ده مرتبط بالأطفال بس؟
اه ما- ما- وفي في الكبار برضه لكن هقول حاجه ان ان ان ربنا سبحانه وتعالى او ال- عشان نوجه ال- المشاهدات بالذات ما تستعجلوش في اكل ولادكم بدري قبل سنتين ونص على اساس ان ما بيكونش اكتملت الانزيمات بتاعه الهضم داخل الجسم صحيح.
يبقى حينما تكتمل الاسنان عند سنتين ونص اطمن للامهات اكلي ابنك اي اكل انت عاوزاه للاسف بتيجي بعض امهات تقول لك ايه بعد سنه يعني تقول لك انا عاوزه بنرجع لكلام ال- الساده ال- الاساتذه المتخصصين في موضوع ال- الرضاعه الطبيعيه اللي بيقولوا ان ما فيش اكل طول فتره ال- الرضاعه هو الطبيعيه أو طبعا ده بعد ربنا ست شهور.
سبحانه نعم.
نعم وتعالى دايما بي يعني عمره ما بيوجه الانسان الا الحاجه لصالح الانسان صحيح، نعم.
طبعا كون ان إن- إن الرضاعه الطبيعيه دي احلى سلاح الام بتديه للابن او البنت لان لا يع- يعني قطره اللبن الطبيعيه تساوي اطنان من الالبان الصناعيه لان الح- اللبن الطبيعي ده اما تيجي تحلله تلاقي فيه مضادات حيويه وفي وفي آه، فيتامينات وفي معادن وفي جميع العناصر اللي بيحتاجها الجسم عمر ما هتجيب التركيبه الصناعيه اللي بيعملها الانسان زي بتاعه ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله آه، يبقى يبقى له دور في عمليه الهضم اللسان طب له دور في حاجه تانية اه ان اللسان نفسه له دور في في, في نمو عظام الفك نمو عظام الفك اه دي ان جديدة.
يخلي لك شكل الفك آه.
آه. في وضعه الطبيعي لان نعم.
تريحه اللسان ديت اثناء فتره النوم مننا آه، بتخلي ال- ما شاء الله الاسنان شكل ال- الاسنان والفم يعني شكل يبقى هندسي جميل ظريف اه صحيح.
ال- ال- سبحان اللسان له الله.
دور انه يدي لك ال arch اللي هو الشكل ال horse shape ده آه، شكل جمالي كده وحتى بيمنع لك تشوهات الاسنان في الاطفال في الفك السفلي يعني له دور كبير في جمال الاسنان سبحان الله.
يبقى اللسان ده واحد الهضم تاني حاجه في نمو عظام الفك بيخليك عظام الفك تكبر الحاجه التانيه ان اللسان له دور في الكلام مخارج الحروف كلها صحيح.
التقاء اللسان مع الضرس رقم ستة شمال ويمين في الفك العلوي يديك حرف الطه والضاد التقاء اللسان بالأسنان الأمامية من الداخل يديك السين والس فيبقى ما شاء الله يبقى له دور كبير جدا في الفوناتكس في في في في في, في, في, في جمال الصوت وجمال الحرف وجمال الكلمة يبقى من الحاجات كده اللي اللي هيتابع الحلقه هيعرف يجود القران طبعا طبعا لاحظ حاجه ان ان ان بسم الله ما شاء الله الفم لدائمي الوضوء ودائمي ذكر الله والتسبيح عمره ما بيصيب اللسان ولا الاسنان ولا عظام الفكين ولا لسه اي مرض بفضل الله سبحانه وتعالى ان هذا المكان عاطر ورطب بذكر الله سبحانه وتعالى الا إذا- اذا قدر الله يعني آه، المرض المصيب يعني بقى فيه اللي هو دي رفع قدر من الله صحيح، سبحانه آه.
وتعالى مش مش هو مش ابتلاء ولا حاجه ده هو عشان يشوف صبرك قد ايه ويبدا يعلي لك منزلتك ايه نعم، ويضعك سبحان ان شاء الله.
كل رفع كل ما درجة.
بتصبر اكتر بفضل الله سبحانه وتعالى بترتقي درجه عند الله سبحانه وتعالى آه، حضرتك قلت كلام جميل جدا في آه، وظيفة اللسان آه.
وأهميته بالنسبة للإنسان وده كلام جميل جدا ورائع لكن أنا عايز أخد مشاهدينا ل- لموضوع ال- الحلقة اللي معانا النهاردة هي مشاكل اللسان ال- الصحية آه.
حضرتك قلت بما أن مشاكل ال- اللسان مرتبطة بتخصص حضرتك اللي هو طب الفم والأسنان تمام.
يعني في أشاكل آه، مشاكل متعددة موضوع قرح ال- اللسان والتهابات اللسان وأورام اللسان وزي ما حضرتك قلت ال- قد تكون هناك بعض السرطانات المرتبطة باللسان فحضرتك توضح آه، هذه ال- المشاكل في البداية لو مثلا خدنا موضوع قرح اللسان وحابين نتكلم عن أسبابها هقول لحضرتك على حاجه طبعا آه، اللسان زي ما احنا قلنا في بدايه الحلقه انه عضو مهم يجب الاهتمام به والمحافظه عليه نعم.
عليه آه، اللسان هو صحه لمرآة او مرآة لصحه ال- وسلامه الجسم ممكن من اللسان نشخص امراض عديده جدا منها آه، الاملاح نعم يبقى الناس اللي عندها املاح بنلاقي اللسان بتاعهم ابيض خالص وتلاقي نسبة حدوث التهابات أبيض مزمنة من في فوق يا اللسان.
دكتور ولا اه في- في في في أماكن أماكن لا في معينة؟
خاصة المنطقة اللي هي لا اللي ظهر اللسان من فوق ليه؟ ن- ال- زيادة الأملاح دي بتعمل امتصاص للمية اللي موجودة أو اللعاب اللي موجود في الفم يبدأ اللسان نفسه يقل كمية المية اللي فيه يبدأ يحصل فيه التهابات واخد بال حضرتك من ال- ال- ال- الحاجات اللي نقدر نشخصها في اللسان برضو الناس اللي عندها آه، بتتنفس من الفم في ناس عندها مشكلة في الأنف أو عندها مشاكل في الحاجز الأنفي فدايما التنفس بيبقى من الفم الفم.
تنفس من الفم ده بيأثر على الغشاء المخاطي ويأثر على اللثة ويأثر على اللسان ايه اللي جاب تنفس ي- التاثير يعني ايه التاثير اللي يعني لما انا اتنفس من بوقي ايه اللي هياثر على اللسان تخيل مثلا لو احنا في در- احنا في شتاء مثلا ودرجه حراره الج- ال- ال- ال- الجو آه 16 مثلا ودرجه حراره الجسم كام 37 تعرض اللسان وال- والاغشيه المخاطيه دي من ساقع لساخن ساقع لساخن بيدي دايما التهاب بزمن على طول صحيح وده يمكن- دائما يمكن مش في اللسان بس يعني أي في تغيير تجويف مفاجئ في الفم الجسم.
كله صحيح.
عموما ودايما بيعقب البرد اي ناس تجي لها نزله برد بيعقبها الام في الاسنان واللسان وال ليه لان بفضل الله سبحانه وتعالى ان ان التنفس من الفم هو اللي بيعمل المشكله دي تمام. اسمح لي يا دكتور آه، معايا بس اتصال ناخده أيوة.
ونرجع لحضرتك تاني تحت أمرك.
معايا اخونا اشرف من القلوبيه السلام عليكم اخ اشرف
السلام عليكم آه.
وعليكم السلام السلام.
ورحمه الله وبركاته اهلا يا اخي الكريم اتفضل أيوة، ازيك يا فندم يا ربنا اهلا يعافيك.
بيك اتفضل اهلا وسهلا أهلا وسهلا آه، الله يخليك يا فندم آه، بقول لحضرتك ايه يا عمر.
دلوقتي ال- آه، ليا ولد صغير نعم.
آه، عنده سنتين ايوه نعم آه، ال- الولد ده آه، دايما على طول بي- بي- بيريل بيريل واخد بال سعادتك مم.
فروحت انا ل- بيه لل- لل- للدكتور فاداله مثلا زي حاجه زي زي ما- اللي هو ال- ال- اللي بيتحط في البق ده ال- ال- ال- المرهم حاجه زي كده فهو بدا ياخده واخد بال سعادتك وبدا يرتاح عليه أيوة.
هل هي ديت نوع من الفطريات هل ده ده بس احنا عايزين نسال عن حاجه زي كده
طيب طيب شكرا يا اخ اشرف لا في حاجه بس تانية بس بعد اذنك طيب سريعا اتفضل ماشي يا فندم ماشي يا أستاذ أنور.
اتفضل آه، يعني ال- ال- ال- الحاجه بس ان والدتي يا مؤاخذة، بس ده خارج عن نطاق ال- الحلقه خالص نعم آه، بالنسبه لراحه غشت عند دكتور انف واذن فقال لها انت عندك عيب خلقي موجود م- م- مثلا ايه م- م- من فتره مثلا 20 سنه ايوه واخد بالك ده بيسبب لها صداع وكلام من ده وبتاع ايوه واخد بالك فه- قال لها انت لازم تحجزي مثلا كام يوم آه، في في, في عياده آه، تحت رع- رعايه مركزه وحاجات من ده وبتاع فهل هل- عايز بس اعرف بس تتصرف في حاجه زي كده بس يا فندم طيب آه، اخ اشرف هو يمكن ال- الموضوع آه، بعيد عارف شويه عن إنك موضوع كنت بتتكلم الحلقه عنه.
فانا انت تواصل معايا بعد الحلقه اديك تليفون احد الاساتذه اللي بينورونا في البرنامج ان شاء الله وانت تتواصل معاه اه انف واذن وحنجره شكرا يا أخ أشرف. آه، طيب دكتور عايز ارجع لموضوعنا تاني ونستكمل موضوع اسباب قرح اه طب نرد على الاتصال حضرتك ولا نكمل الموضوع هنرجعه نرجعه قليلا طيب، لحد ما ماشي.
حضرتك تكمل النقطه ماشي يعني بحيث حاضر.
ان اخواننا المشاهدين يعني طيب غير استفيدوا المستفسرين.
ماشي اتفضل.
طب يبقى موضوع احنا قلنا لسان يبقى لو في املاح بيبان طيب الاملاح ديت بتعمل ايه في اللسان احنا قلنا انها بتعمل التهابات مزمنه وتلاقي دايما اللسان كميه الميه اللي فيه بتقل فدايما فيه التهابات مع آه، تقليل اللعاب بتاع الفم ومع عدم التنظيف بيحصل التهابات مزمنه وممكن يؤدي الى قرح والى فطريات والى لا قدر الله امراض عديده اخرى الناس برضو اللي احنا قلنا الح- الناس اللي بتتنفس من الفم لها دور كبير برضو الناس اللي عندها مشاكل في ال- الانف يجب انها تتعالج عشان التنفس من الفم بيعمل مشاكل في اللسان والغشاء المخاطي والاسنان آه، دايما الحوامل آه.
بالذات موضوع القيء والترجيع ده في الشهور الاولى الشهور الأولى بالذات والتلات شهور.
رجوع الاتش سي ال حمض الهيدروكلوريك من المعده الى تجويف الفم برضه له دور في عمليه التهابات اللسان فبنقول للامهات عشان ت- ت- تتقي موضوع الترجيع ان انت يا ريت خيارايه واحده يوميا بفضل الله سبحانه وتعالى بتعمل ترطيب للمعده وبتمنع القيء وبتمنع لك الترجيع فانت تفاديت ان يحصل تسوس او يحصل التهابات ودي حاجه ال- ال- الخيار كله كالسيوم ومرطب للمعده وبيعادل لك الاتش سي ال الحمضيه بتاعت الايه المعده آه، من الحاجات برضو اللي بتبان آه، في الفم الفطريات نتيجة الناس اللي بتاخد كورتيزون كتير أو بتاخد مضادات حيوية بدون استشارة طبيب يعني بتاخدها بإسراف بنبه وبقول للساده المشاهدين احبائي بقول لهم ما تاخدوش مضادات حيويه الا باشراف طبيب او كورتيزون الا باشراف طبيب لسبب لانه بيقتل البكتيريا اللي موجوده في الفم يعني معلوماتنا عن الكورتيزون ان هو بيتاخد تدريجي وبيتبطل تدريجي هو ده الصح لا ده في ناس بقى بتحس انها مثلا استريحت عليه فبتاخده ايه long time وده بيعمل مشكله انه بيقتل البكتيريا المفيده في الفم لان ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا انواع عديده من البكتيريا منها الضار ومنها النافع المضاد الحيوي الكورتيزون بيقتل الاثنين في الحقيقه دي بيبدا العيان يقول لك ده انا بق مفقفق وتحس الفطريات وبق مريم كده وتحس ان ايه زي ما يكون عليه البان فدي بسبب اخذ كورتيزون فتره طويله او اخذ مضادات حيويه فبنقول للناس حذاري من اخذ الحاجات دي الا باشراف طبيب ولازم ان الطبيب هو اللي يوصفها والجرعات والوقت اللي هياخد فيه تمام لكن يا دكتور هي الفطريات دي بتظهر في صورة قرح في ال- في, الف... في على اللسان اه يعني الفطريات دي حاجه زي طبقه بيضه كده من الفطر بتغطي اللسان وبعد كده لو ما اتعالجتش صح بتعمل قرح تحتيها طيب آه، تمام يعني هو الموضوع محتاج توضيح اكتر علشان نبين ازاي ازاي الساده المشاهدين يتجنبوا هذه ال- المشاكل ولكن اسمح لي معايا اتصال ام احمد من القليوبيه السلام عليكم عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اهلا يا ام احمد اتفضل انا ممكن اسال سؤال سؤال؟
معاك ان شاء الله انا عندي اتفضل طفل عنده سنه وسبع اشهر نعم ما لسه ما بيتكلمش يعني كلامه الطبيعي اه آه، م- يعني متاخر خالص كان اتكلم من تسع شهور كو- يعني قال بابا وماما آه.
وبعد كده قطع يعني ال ال الكلام وبعد كده يعني واقف بقى بيقول بابا وماما على بسيط برضه مش قد كده امم طيب آه في حاجه تانية يا ام جزاك احمد الله خيرا جزاك- شكراً.
يرضى على رضاعه طبيعيه رضاعه طبيعيه اه ط- اه بس انا فطمته طيب طيب شكرا يا اخي جزاك الله خيرا شكرا يا ام احمد وجزاكم ان شاء الله معايا ام محمد من المنصوره السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا يا ام محمد اتفضل لو سمحت آه، ممكن اكلم الدكتور معاك ان شاء الله يا اختي آه،
اتفضلي اتفضلي يا ام محمد
ايوه عندي الغدد اللعابيه ما بتفرزش آه.
فده مأثر جدا على لساني و- وعلى اسناني اتسوست بسرعه جدا السن قد ايه حضرتك انا 49 في لا قدر الله سكر ولا حاجه لا لا ما فيش سكر ما فيش طيب انت وعملت تحاليل كتير وحاجات كتير يعني ما طلع ما فيش حاجه آه.
طيب بعد الاكل بساعتين بعد ما بتاكلي بساعتين بتحسي ان الجزء اللي تحت الدم دي بيورم شويه ولا حاجه لا ما بورمش بس بح... يعني ما غسلت السنان بسرعه جدا اه آه، بيحصل لي نقح في في جذور الاسنان نفسها هنا كده بتحسي بحيل تحت الفك في المنطقه دي كده لا لا طيب ولا الم في الودان ولا الم في الودان ولا بس- صداع ولا زغلله ولا صداع ولا زغلله بس على عينيا برضو عندي ال- الغدد الدمعيه ما بتفرش آه، طيب حاضر هي سالكه بس ما بتفرش السن قد ايه حضرتك قلنا 49 49 حاضر طيب شكرا يا ام محمد اشكرك شكرا آه، طيب دكتور آه، يعني لو تحب ان احنا نبدا آه، في الاجابه على اتصالات مشاهدينا علشان ان شاء الله نقدر تحت امرك تحت امرك آه، ونحاول برضو واحنا بنجاوب على الاتصالات آه، هنكمل ندخل الموضوع.
اه في موضوع اللسان عشان نحاول نفيدهم باكبر حاضر إن شاء كان بالنسبه لاخونا اشرف من القليوبيه آه، طفل عمره سنتين وبيتكلم على موضوع ال- ال- الريال الريالة، الكتير نعم.
دي صحيح طبعا موضوع الريال الك- ال- الكتير ديت اما بتبقى زياده عن الحد فعلا الاب والام الناصح او الناصحين فعلا يجوا انهم ينتبهوا الى هذا آه، ممكن يكون زياده افراز الغدد اللعابيه نفسها بيبقى في ان الغدد اللعابيه active ونشطه شويه فبتفرز لعاب اكتر وممكن يكون الطفل عنده اميبا وعنده اكياس متحوصله في الجهاز الهضمي فبيدي الرياله دي يعني هو يفضل بقى ان بيعملوا تحليل براز بحيث يشوف هل في اكياس متحوصله واميبا ولا لا اذا ما كانش بيتجه الى طبيب اسنان بيشوف له إيه قصه طيب الغدد هنقف العابية.
عند طبيب الاسنان وهناخد اتصال من سوريا ونرجع تاني تحت لاخونا أمرك.
آه، اشرف مره اخرى معانا الاخ محمد من سوريا السلام عليكم السلام عليكم اهلا وعليكم بيك يا اخي السلام.
اتفضل جزاكم الله خير يا اخي جزاكم ان شاء الله اتفضل الله يخليك عندي سؤال للدكتور بس اتفضل يا اخي سريعا ربنا يبارك آه الله يخليك انا دائما صار لي تقريبا من خمس سنوات نعم آه ده بس اكل احس حموضه زايده في فم- فمي كله يعني في الفم في الفم نعم أيوة.
ويطلع ال- لما انام في بالليل آه بدي اتمضمض عشان اغير طعم فمي ويطلع ريقي اصفر ايوه الريق يطلع فيه صفار طبعا سويت آه، تصوير سويت آه، تنظير للحنجره سويت آه، يعني آه، كل ال- الامور اللي تلزم عند الدكتور اخذت ادويه كثير بس دائما اعاني من هالمشكله انه بعز النوم وانا نايم افيق علشان اغير طعم فمي احس على مراره واحس على وريقي يطلع اصفر طب انت حضرتك بتستعمل فرشه ومعجون او سواك قبل ما بتنام ولا ما بتستعملش أست- استعمل بس آه، طبعا اغلب الاحيان استعمل طب اما بتستعمل بتحس بنفس الطعم ده ولا ما بتفرقش لا تخف شوي اول ما فرشي بس بعد ما تروح بنص ساعه حتى معجون الاسنان نفسه احس بحموضه بتمي طيب حاضر طيب حاضر الله.
السن قد ايه حضرتك أه 37 سنه طيب في علاج بتاخده لاي لا قدر الله لا سكر ولا ضغط ولا حاجه لا الحمد لله رب العالمين ربنا يعافيك.
طب وأنا الإشاعات بتعالج والتحاليل- بشكل كثير دكتور الاشعاعات والتحاليل اللي عملتها يا اخ محمد اظهرت حاجه او في مشكله لا الحمد لله رب العالمين طيب.
خذوا لي حتى مثل الخزعه من اللعاب انا دائما يصير عندي مثل ال- ال- اللعاب سميك يعني يصير عندي ايوه viscous أخذ- كده تحس انه مطاط كده ايوه بالضبط صح طيب حاضر حاضر شكرا هنرد يا على اخ محمد حضرتك جزاك الله طيب خير.
يعني إن شاء اشكرك الله.
وجزاك ان شاء الله شكرا آه، بالنسبه لاخونا اشرف حضرتك قلت ان ال- المشكله هيعمل لو اه هيروح ممكن للدكتور يكون اكياس فيما متحوصله الاول ويروح حد بطنه اطفال بطنه بحيث يشوف اذا يعمل له تحليل براز اذا كان في اكياس متحوصله او حاجه زي كده يبقى بيتم علاجه بفضل الله بيروح لان من ضمن الحاجات اللي دايما بالاطفال تلاقي دايما في رياله كده على المخده بيبقى السبب الرئيسي اكياس متحوصله او حاجه زي كده لو ما كانش بيتجه الى طبيب فم واسنان بحيث ان يفحص الغدد اللعابيه ودي تخصصنا ونقدر نفتي له المشكله فين ولها حل بفضل الله سبحانه وتعالى تمام وبرضه باكد آه، واكد على اخويا اشرف مره تانية ان هو يتواصل معايا بعد الحلقه اديله تليفون حد من اساتذه ال- الأنف والأذن والحنجرة.
الأنف والأذن والحنجرة عشان والدته ان شاء الله شاء آه، بالنسبه لاختنا ام احمد من الالويه دكتور عندها طفل عمره آه، سنه وسبع شهور طبعا هي فطمته آه، عنده مشكله في الكلام آه، يعني قالت في الاول ان هو قال بابا وماما مره وبعد كده, كده قطع.
قطع ودلوقتي هو بيقول بابا وماما بس يعني مش اكتر من كده فتقول لها تعمل ايه هقول لحضرتك دايما من آه، عيوب الكلام او عيوب او تاخر النطق يجب على الامهات الواعيات تتجه الى طبيب الفم برضه اولا ليه في بعض حاجات حالات خلقه تلاقي دايما اللسان ملتصق بارضيه الفم في فرينم زي زي وتر كده او غشاء بيبقى ماسك اللسان من عند الاسنان الخلفيه عند حرف اللسان بيعوق اللسان انه ياخد ال ال ال الحركات بتاعته ويدي مخارج الحروف الحاله دي اسمها tongue tie tongue tie اللي هو اللسان المربوط اللسان المربوط دي بنلاقيها كتير جدا في بعض اطفال وبسببها بي- ممكن الابن يقعد 3 4 سنين 5 سنين وهم من السن ويتكلم وسبب المشكله هم لو راحوا لطبيب فم واسنان اللسان.
وعمل فصل ما بين اللسان وما عملية بين بسيطة أرض- خالص.
جدا جدا صحيح.
يعني عملناها لحالات كتير وبفضل الله بدات الاطفال تنطق وتتكلم وبقت زي الفل لانك انت انت زي ما يكون اللس- اللسان وربطه انت اديته الحريه ان ياخد ال- ال- ال- ال movement او الحركات بتاعته يبقى ال tongue tie ده بتودوه لطبيب الاسنان اذا وجد اللسان ملتصق بارضيه الفم بيعمل فصل له نفترض انه ما لقاش كده يعني لقى اللسان طبيعي جدا ومفيش اي مشاكل بس في عيوب في النطق احسن حاجه ل ل ل ل لتاخر النطق او تاخر الكلام واحد انه يعرض للشمس يوميا ساعه يدلك جسمه بزيت الزيتون كله مع الجري والرياضه يا ريت يخلوه يتمشى كتير بالاضافه الى عرضه الى طبيب اسنان بفضل الله سبحانه وتعالى هتختفي المشكله وهتروح باذن الله ان شاء الله ان شاء شاء الله.
الله بالنسبه لام محمد من المنصوره عندها الغدد الع- اللعابيه ما بتفرزش طبعا حضرتك عمرها 49 سنه سالتها أيوة.
عن السكر وال أيوة.
اي مشاكل صحيه قالت ان الحمد لله ما فيش اي حاجه التحليل برضو لا يوجد اي شيء آه يعني حضرتك سالتها عن الورم اللي هو تحت الدقن وكده اه هو دايما أي- لا ليه بسال بسالتها بقول لها بقول في لك ان في نقح تحت الاسنان هقول لحضرتك على حاجه إيه دايما لو في حصوه في الغده اللعابيه يعني غريبه إن عشان الساده المشاهدين ما يستغربوش اه في حصوات بتتكون في الغدد اللعابيه اللي داخل الفم وان اشتغلت خ- اكتر من من من من 10 حالات ووجد حصوات داخل القنوات بتاعه الغدد اللعابيه وجود الحصوات دي بتعمل سد للقناه وما يتمش افراز الايه اللعاب طيب هي بتقول لك انا عملت اشعاعات وعملت تحاليل والحمد لله ما فيش حاجه امال يبقى ايه دائما السيدات بعد ما توصل لسن ال- ال- ال- ال- فقد الدوره ما بحبش اقول سن الياس يعني ان بيبقى حاجه اسمها Sjögren syndrome في syndrome كده بيظهر عند السيدات دايما تلاقي افراز الغدد الدمعيه بيقل وهي برضو اكدت هذا الكلام وافراز الغدد اللعابيه بيقل ده مرتبط باختلاف هرمونات حضرتك سالتها على موضوع الصداع والالم والزغلله قالت ان ما فيش ده على اساس ان ممكن يكون حصوة في الغده اللعابيه فهي دي اللي بتقلل افراز الغده اللعابيه لكن هي قالت ما فيش يبقى هي دي عندها Sjögren syndrome Sjögren syndrome ده عباره عن syndrome بيظهر في السيدات بعد سن ال 40 سنه دايما تلاقي بتقول لك حاسه ان الغده الدمعيه ما بتفرزش ما بتدمعش وتحس بحرقان في عينيها واكلان مفتوحه زي حبيبات رمليه وتبقى عاوزه تهرش في العين بالاضافه الى الغدد اللعابيه اللي موجوده في الفم برضو نفس القصه ما بتفرزش الكميات الطبيعيه لان الطبيعي الانسان مننا يف... ي- ي- يتفرز لعاب من 1200 سم الى 1500 سم في اليوم تخيل بقى لو في حصوات في الغده اللعابيه او عندها Sjögren syndrome ده بيقل ال- الافراز ده نشفان التجويف الفم او نقص افراز اللعاب ده بيعمل بقى التهابات في الغد... في الغشاء المخاطي بيعمل قرح بيعمل سوء في البلع سوء في الكلام حيل تحت الفك الام في الاسنان ويدي الاعراض اللي هي الاخت بتشتكي منها ديت فانا اقول لها هتروحي لحد من النساء آه، امراض النساء آه، طبيبه تفحصك تماما تظبط لك هرموناتك عشان ال Sjögren syndrome ده تعدل لك الامور ان شاء الله تمام يا دكتور معايا فاطمه من اسوان السلام عليكم اخت فاطمه السلام عليكم الاخت فاطمه من اسوان طيب معايا اتصال اخر ام عبد الرحمن من الشرقيه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي يا ام عبد الرحمن عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي اتفضلي حضرتك يا فندم اهلا بيك اتفضلي يا اختي الله يصلح حالك كنت عايز اسال الدكتور سؤال بس اتفضل اتفضلي يا ريت انا عندي اتفضلي ابني تسع اتفضل.
شهور من اول ولد هو رياضه كده خالص رياله انا آه، الصوت مش واضح الصوت بيقطع يا ام عبد الرحمن حاولي توضحي صوتك ايوه يا فندم
اتفضلي ألو.
ايوه ايوه حضرتك آه، ابن عنده تسع شهور تسع شهور نعم.
اه يا فندم. من تمام.
اول ما اتولد وهو عن- آه، على طول رياضه كده خالص رياله اه يا آه يا فندم ايوه آه، على طول بغيره خالص آه، لدرجه آه، بيحصل نزلات برد على طول من الرياضه دي اه يعني بيغرق صدره اه بطيء من كتر الرياله اه طب انت بترضعيه رضاعه طبيعيه ولا ايه؟
بيرجع دكتور وبياخد مع الرضاعه تمام ما شاء الله لان كنت سالت الدكتور قال لي خلاص هو ياكل على كل حاجه فسالته على الريال قال لي ده ضع- ده ضعف مم.
فكتب لي على السمير بس ما فيش فايده برضه زي ما هو يا دكتور حاضر طيب حاضر يا ام عبد الرحمن ما شاء الله يبارك فيك.
ماشي ربنا تمام.
يبارك فيك شكرا معايا اتصال اخر اخونا احمد من الاردن السلام عليكم اخ احمد
السلام عليكم يا عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا اخي شيخ. آه، بارك الله فيك يا سيدي ربنا يبارك يعزك.
فيك ويبارك في اهل الاردن جميعا اتفضل
ممكن نتصل نتكلم بس نفتح علاقه مع الشيخ معك ان شاء الله يا اخي اتفضل يا دكتور السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، والله يا دكتور انا عندي صداع في دماغي ايوه حبيبي و- وعندي عيني الشمال بتوجعني ايوه فمش عارف انا رحت للدكتور مره زمان اه في مصر يعني فقال لي قال لي انت عندك آه، ضغط مرتفع فرحت للدكتور هنا قال لي الضغط كويس ايوه فالصداع ده عامل لي دوخه لما بص لما انام على جنب الشمال ب- بحس بدوخه وانا نايم ايوه طب آه، الصوت ف- الصوت انت عندك كام سنه اولا؟
انا عندي 30 سنه طيب بقالك قد ايه بتعاني من هذا؟
بقالي حوالي عن خمس سنين او سبع سنين دروس العقل عندك طلعت؟ دروس آه، العقل طلعت.
طلعت طلع انت متاكد لان دايما دروس العقل هي اللي بتدي الاعراض دي ان لو في ضرس عقل مدفون ولا حاجه بيدي بقى الصداع والزغلله وحيل تحت الفك والم في الميدان وفعلا ده بيبقى سببه ضرس العقل فانت يا ريت ايه تزور طبيب اسنان يشوف لك دروس العقل موجوده ولا لا اذا كانت موجوده يبقى انت لازم تروح مخ واعصاب او حد ايه آه، يظبط لك ضغطك طيب.
اذا في مشكله في دروس العقل يبقى طبيب الاسنان هيحلها لك ان شاء الله آه، ما بارك زلت الله فيك يا دكتور واحنا متشكرين قوي يعني احنا بنبلغ تحياتنا لقناه الرحمه وللشيخ محمد حسان ربنا يعزك ربنا يا يبارك رب فيك ربنا ربنا يعزك يكرمك يا اخي جزاك الله خير. اتصال اخر ام احمد من القاهره السلام عليكم السلام عليكم عليكم اتفضلي يا السلام ام احمد ازيك اهلا يا بيك دكتور انور يا اهلا بيك يا اختي اتفضل اهلا وسهلا بالجسيم ربنا يعزك الله يبارك لك حضرتك انا عندي اسناني ايوه على طول فيهم الم ولما اكل اي لحوم ابص الاقيها تخش جواهم ايوه يعني من حوالي اربع ايام كنت واكله وفي دخلت حته لحمه ايوه يعني مسكت المس... المسواك كسرته كله على اسناني ايوه من بعد كده بصيت لقيت اسناني كلها ابتدت توجعني ودقني ايوه وحاسه حاجه ماشيه كده في غدود الاتنين لحد ما بتوصل عينيا ايوه بألم يعني مش قادرة أتخيل إن أنا أوصفه لحضرتك يا دكتور ايوه قبل الألم ده وداني من فوق كده عند الآخر كده عند الطر- العصب اللي فوق ده أيوة.
بحسه فيه ألم يعني أول ما أنام أبقى قايمة أو يقومني من النوم والله انت بتستعملي بقى سواك ولا فرشه ومعجون ولا لا لا أنا بستحمل مسواك ما شاء الله عليك تمام وبرضه رغم ذلك بتعاني من الت- تراكم الاكل او تواجد الاطعمه بين هي ده الاسنان مش تراكم بت- يعني أول ما آكل لحوم على طول في أول ما تتحط في بقي على طول أبص ألاقي اللحمة تخش جوه السنان على طول طب اللثه دايما بتجيب معاكي دم لا لا مفيش مفيش لا طيب انت قلنا العمر قد ايه 42 ان شاء الله ربنا يديك العمر والصحه الله يا رب يبارك في طيب حضرتك.
آه، انجبت قد ايه انا انجبت أر... خمسه طفله توفت واربعه معايا ربنا يبارك لك ربنا الله يبارك يبارك لحضرتك.
طيب حاضر طيب يا ام احمد بس ما تبقيش تقولي اللحمه على الهوا كده عشان في ناس طيب شكرا آه، طب بقول لحضرتك يا دكتور اتفضلي. أيوة يا فندم.
آه، بعد اذن حضرتك معايا او بنتي لما بتيجي تنام ابص الاقي بقها كله هي كبيره عندها 15 سنه ايوه تنزل حاجات بيضه كده وبقها كله يبقى فيه حاجه بيضه فتره كده امم يعني آه.
مش عارفه ومنتظمة.
بتستعمل فرشه معجون ومسواك ولا لا لا مش منتظمه يعني مش منتظم وبعد كده من امبارح مم.
جاي لها يعني عندها اللي هي الدوره طبعا الشهريه ايوه جاي لها مغص بطريقه بالصداع ايوه يعني مش قادره والله تتحكم في الالم انا كنت لسه اقول لك ان هي السن ده فعلا اضطراب الدوره الشهريه لسه غير منتظم بقى لها دور وانا هتكلم عنها ان شاء الله اما اجيب على السؤال حضرتك يا دكتور، باستفاضه آه، بيبقى عندها على طول آه، السلام عليكم ها؟
أيوة، اتفضلي يا معاك.
آه، بيبقى على طول عندها ال- سرعه الترسيب بتبقى عاليه سو- هي بتشتكي ب- بركابها وكده اه دي مفاصلها ما- اول ما تمشي تتكعبل تو على طول حاضر طيب حاضر يا ام احمد ربنا شكرا يجازيكم كل خير امين يا حاضر، رب تحت شكرا أمرك، تحت امرك
معايا اتصال اخر اخونا عصام من السعوديه السلام عليكم السلام عليكم يا باشا عليكم اتفضل يا اخ السلام.
عصام ممكن اكلم الدكتور لو مع سمحت معك إن شاء حضرتك الله يا يا حبيبي، أخي، مع اتفضل.
حضرتك اللي عندي الغده اللي هي الدرقيه دي اللي في الرقبه ايوه اللي هنا آه، آه، عملت تحاليل طلعت ناقصه في الفرز بتاعها اللي هي التي أيوة، 3 أيوة.
والتي 4 مش كده؟
آه، ايوه وبعدين كتبوا لي على ميركازول ايوه فباخد حبايه ميركازول وبعدين عملت تحاليل بعد شهرين ايوه لقيتها كويسه تمام.
يعني رفعت ال- الافراز النسبه بتاعها بتاعتها تمام وبعدين عملت تحليل ثاني بعد ثلاث شهور قال لي خد نص ال- نص الحبايه الميركازول تمام قلل لك الجرعه يعني ايه قليل الجرعه تمام.
طبعا انا مش حاسس بتعب ولا حاجه ولا بتاع تمام وبس هي كده زي- ومش تخينه جو في الرقبه ولا حاجه تمام طيب ح...
لازم العمليه دي ولا هقول لحضرتك هرد طيب، عليها برضه حاضر يا ان شاء أخ الله حسن.
حاضر.
شكراً.
مع الشكر، حاضر.
السلام تحت عليكم.
امرك انا اود من المشاهدين ان الاتصالات تكون ان شاء الله في موضوع الحلقه ما نحاولش آه، نخرج إن بعيد شاء الله او بإذن تكون في الله.
محور تخصص الدكتور اللي هو ال- الفم والاسنان آه، دكتور بالنسبه ل- ل- لاختنا آه، ام احمد من القاهره ان شاء الله هنجاوبها لكن برضه عايز ارجع لاخونا محمد من سوريا هو عن موضوع ال- الحموضه ال- الزائده في الفم وبيتكلم عن الريق ال- آه.
الاصفر دايما دايما آه، احنا زي ما اتكلمنا في بدايه الحلقه ان ال- الفم او اللسان صحه لمرآه الجسم اذا كان البق مرر يبقى في حاجه في المراره يبقى الناس اللي بتحس بمراره يبقى هي ايه ديت حاجه آه، من ال- ال- المشكله في المراره فبيروح تخصص آه، بطنه آه، غدد صماء يتم علاجه ان شاء الله بيخف اذا كان ال- الفم مملح وحادق يبقى في الحل الذاتي ان هذا الانسان عنده نسبه الاملاح بتبقى عاليه جدا فبيقلل من الحاجات اللي فيها املاح زي المخللات والسبانخ والحاجات اللي فيها الملح دي. اذا كان بقه حامضي دليل على ان تواجد اطعمه بين الاسنان ولم يتم ازالتها البكتيريا بعد الاكل مباشره بخمس دقائق بت هي بتجري على الاطعمه المتواجده دي وتحولها الى اسيد زي اللي هو الماده الحامضيه دي يبقى هننصحه بالتنظيف كويس جدا بعد الوجبه حضرتك يمكن مباشره سالته عن استعمال الفرشه وكده فهو ايوه قال لان آه.
التنظيف اهم حاجه لان هو لو شال بقايا الاطعمه اللي متواجده بين الاسنان ديت ال acids ده او الماده الحمضيه دي هتقل ب- وهو بيقول لك اما بستعملها بتقل دي دليل على ان وجود الاطعمه دي هي سبب المشكله الحاجه الثانيه ممكن يكون في الانسان عنده ارتجاع من الاتش سي ال اللي موجود في المعده برضه له دور في انه يحس بالحامضيه دي يبقى ممكن الاول هينظف الاسنان كويس جدا اذا بفضل الله اختفت المفروض بعد ما بيتناول وجبه ما فيش وبيغسل ايده بيستعمل فرشه ومعجون ويليه السواك آه، اذا اختفت خير وبركه ما اختفتش يبقى هنا بتوجه الى حد من ال- الاخوه الزملاء معده بحيث ان بيشوفوا لان ممكن يكون بيحصل ارتجاع للاتش سي ال من المعده لتجويف الفم ويعمل له قطع من دوت تمام آه، بالنسبة لأم عبد الرحمن من الشرقية آه، ابنها اللي عمره تسع شهور وعنده برضو موضوع مشكلة ال- الرياله اللي بتنزل وبيغرق آه.
نفسه آه، الرضاعة طبيعية زي ما بتقول وبتقول إن هو بياكل مع الرضاعة دلوقتي اه طبعا ال- انا هوصيها هقول لها تستمر في الرضاعه الطبيعيه وما تبخليش عليه برضو اديله لان ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا في اللبن ده مضاد حيوي وحاجه اسمها اميونوجلوبولين وفيتامينات واملاح وحاجات ضد الفيروسات وحاجات جميله قوي فانت استمري باذن الله على الرضاعه الطبيعيه بالاضافه الى قبل ما ينام هقول لها تجيبي شاشه وتلفيها على صابعك وتمسحي لي ظهر اللسان كويس وتمسحي الخدين من الداخل وتمسحي ال- لو في اسنان ظهرت بتمسحي اسطح الاسنان ليه على اساس تشيل اي هو طبعا الرضاعه الطبيعيه في- كلها لبن وجود الالبان ديت على الحشائش اللي احنا قلنا على ظهر اللسان ديت لها دور ان يحصل فطريات وال- والفطريات دي تعمل التهابات وما بيحصل التهابات يحصل excess salivation تبص دايما اللعاب ايه دايما بيجري كده فهنقول لها دائما قبل ما بعد ابنك ما ينام او قبل ما ينام لف شاشه لها وللساده المشاهدين اللي عندهم اولاد صغيره ما تناموش ولادكم الا لما تمسحوا ظهر اللسان بشاشه او والشاشه دي بعد ما تمسح بالشاشه الناشفه دي بتجيب شاشه مبلله وتنظف كل اسطح الفم واللسان والاسنان بفضل الله سبحانه وتعالى هتختفي المشاكل دي باذن ان الله شاء الله يا دكتور. آه، بالنسبه لام احمد آه، من القاهره وموضوع مشكله اللحمه مش عارف ظهر ما بتسويش اللحمه كويس فعامله لها مشكله في موضوع الاسنان والام آه، كبيره يمكن دي مش شكوتها شكوت ناس كتير جدا يا دكتور فتقول لها ايه هي دي سبب عمرها هقول 42 سنه وطبعا حضرتك سالت في اسئله موضوع الولاد وكده ما شاء الله اه يعني هقول لك ليه انا سالت ليه السن قد ايه وهل بتاخد آه، علاج لامراض اخرى وانجبت قد ايه لان دائما الامهات متكرري الولاده ما شاء الله يا ربنا يخلي كان مع خمسه ما شاء الله بتفقد نسبه كالسيوم كتيره جدا ونسبه فيتامين سي كتير جدا فيتامين سي ده هو اللي بيأثر لي على اللسان والكالسيوم هو اللي بيأثر لي على عظام الفك وعلى الاسنان ولذلك دايما بننصح الامهات اللي هم كثيري ال ال ال ال الانجاب ان يكتروا من الحاجات اللي فيها كالسيوم عشان ما يجوش بعد سن ال 40 تخش في هشاشه عظام يبقى يحصل نقص ايه في الكالسيوم عندها تلاقي الاسنان بدات تسوس في الم في عظام الفك بتقول لك بحس ان حاجات بتمشي في الخد وفي الفك دي دليل على ان فعلا عندها نقص كالسيوم نقص الكالسيوم ده موجود في الاتي الزبادي اللبن الحليب السمك صفار البيض الجبنه القريش العسل النحل بفضل الله سبحانه وتعالى هي لو أكثرت من هذا بفضل الله هي هي هتظبط نسبة الكالسيوم عندها طيب هي مشكلتها في اللثة اللثة دي إذا نقص فيتامين سي منها فبتلاقي اللثة بتهرب من مكانها تلاقي بينشأ فجوات وفراغات بين الأسنان نعم.
يجي الإنسان مننا ياكل تلاقي أكلة حشر بين الأسنان مع الوقت الطويل لو ما اهتمش بالنظافة ال- ال- ال- المستمرة بعد كل وجبة بيحصل حاجة اسمها جيوب صددية بين الأسنان وبتبقى آلامها فظيعة جدا وأكتر من التسويس الجيوب الصددية ديت مع عدم العلاج بتحصل تآكل للعظام بتاعة الفك اللي بتبقى حوالين الأسنان تبص تلاقي المريض يقول لك إيه أنا حاسس إن أسناني عايمة اشرب الساقع والمسكر والساخن احس بالم اكل اكل اكل يتحشر استعمل فرشه تلاقي الدم نازل بيدردب كتير صحيح.
كل ده بسبب نقص فيتامين سي فبننصح الامهات او المرضعات او الحوامل كتروا من الحاجات اللي فيها فيتامين سي دي لان فيتامين سي هو اللي بينا- بيبني الانسجه اللي هو اللثه والانسجه بتاعت الفم اللي هي بتغطي ال- الاماكن الصغيره اللي ال- بندخل فيها اماكن ايوه اللي هي المثلثات اللي بتبقى بين الاسنان دي اما بيحصل نقص فيتامين سي بتلاقي المثلثات ديت اللي هي بين الاسنان دي نزلت لتحت بقى في فراغات بين طب نقول لهم الاسنان ياكلوا ايه تبدا لها.
بسرعه كده اولا فيتامين سي ده ربنا سبحانه وتعالى خلقه في حاجات للفقير قبل الغني موجود في الجوافه نعم موجود في الليمون موجود في البرتقال لكن انصح بحاجه الغ- الجوافه خد الغلاف فقط واضربه في شوب لبن بفضل الله يبقى انت جمعت ما بين الكالسيوم وما بين فيتامين سي يبقى في نفس الوقت انت جمعت بالاثنين في شوب واحد ال- اللب الجوافيه ما تاخدوش لانه بي- لو كلته بيعمل امساك يبقى هناخده الغلاف بس الليمون يا ريت الليمونه ما, ما تقشرهاش اغسلها كويس واضربها في الخلاط بقشرها لان القشره لها فوائد فيها زيوت طياره وبتنشط الجهاز المناعي القشره شوف ربنا خالق ايه بقى في حاجه يعني متوفره على الرصيفه في الشوارع وب- ب- ب- ب- بقروش ما شاء الله وذاك الغرب بيقول لك احنا بنستغرب ازاي ال- ال- ال- المصريين او العرب بيعيوا عندهم البصل والثوم والليمون لان الثلاثه دول ما شاء الله بي- لو الانسان استعملهم بانتظام وحطهم في كل وجباته بيتنجى من امراض عديده جدا جدا جدا يبقى ال- بالليمونه القشره هتنضرب في الخلاط محتوى الليمونه هو فيتامين سي نفسه فيتامين سي ده بي- بيقوي اللثه وبيخليها قويه وبيمنع نزيف اللثه كمان آه، البرتقال يا ريت كمان ما تقشروش الجزء الابيض انت بتشيل القشره الجزء الابيض اللي على فص البرتقال ده يا ريت ما تشيلهوش في ناس تقعد تفصص في البرتقال كده وتشيل الحاجات البيضه دي الماده دي ماده اسمها سيلولوز بتمنع اولا الامساك يبقى هتفيدك كجهاز هضمي وفي نفس الوقت ال- الفص البرتقال نفسه هيديك فيتامين سي بس طبيعي ال- زي الفل الناس اللي بتعمل diet وحاجات زي كده بيحاولوا يشيلوه عشان ما يزودش في ال...
ما هي دي بقى بتبقى ايه قصه تانية للناس اللي خصوصيات.
وهي بتبقى obesity قوي بيبقى لها ايه بيبقى لها طريقه في العلاج معين لكن احنا بنقول على الناس الطبيعيين صح.
يعني واللي عندهم مشاكل في ترهل اللثه او نزيف اللثه او ضعف في اللثه او جيوب صديديه في اللثه ان احنا بنقول لهم زودوا فيتامين سي مع الاستعمال الفرشه والمعجون على طول واحلى من كل ده السواك اللي اوصى به سيدنا النبي انه مطهره للفم ومرضاه للرب انا ح... ب- يعني ت- تصورت ان حضرتك ممكن تقول لها ما تاكلش اللحمه لا ده لازم تاكل طيب.
ان شاء الله باذن آه، الله بالنسبه لبنتها عمرها 15 سنه يعني هي بتقول ان في حاجات آه، بيضاء بتبقى على آه.
الفم اظن فطريات او ما شابه آه.
ذلك آه.
حضرتك سالتها انها مستمره على المسواك ولا لا؟ قالت لا انها غير منتظمه وفي مغص عندها مرتبط وفي بموضوع اضطراب في الدورة الشهرية نعم.
دائما بنقول وسرعة لأحبائي التنصيب عشان اه ما بقول يحصلش.
لأحبائي مشاهدي قناة الرحمة بقول لهم آه، ربنا يبارك فيكم ويبارك في أولادكم إن كل أب أو كل أم عندها بنت داخلة في مرحلة البلوغ تنتبه كويس أول مشاكل بتظهر في الفم اللثة تلاقيها دايما مورمة اللثة دايما بتجيب دم تلاقي دايما في قرح ودائما قبل الدورة بيومين ثلاثة في البنات اللي هم لسه بادئين دورة تلاقي القرح دي منتشرة جدا تلاقي البق مبيض وتلاقي دايما في شفتها في طرف اللسان في جنب اللسان بسبب ايه نتيجة نقص الحديد عند البنت نقص الحديد يعمل ألم في اللسان ويعمل حرقان ويعمل التهابات ويعمل تورم فيه ويدي القرح دي طيب هي بتقول لك عندها ماسك كون البنت نفسها خوفها من ان ال- ال- ال- الدوره بتجيلها بمغص فبيحصل فيه قرح في الفم هن- هنحل المشكله دي ازاي لكل من اللي عنده بنت قبل الدوره بيومين ثلاثه نديهم قرص اسبرين صباحا ومساء لمده ثلاث ايام بفضل الله هيعمل سهوله في نزول الدوره وفي نفس الوقت هيمنع الالام وهيمنع لان موضوع الالم ده وخوف البنت من المغص اللي بيجي لها بيفرز لك هرمون اسمه ادرينالين الهرمون ده موجود في الغده القذريه اللي ربنا خالقها فوق الكلى الهرمون ده له دور في عمليه ان تاكل في الغشاء المخاطي ويدي القرح دي يبقى انت عشان ت- ت- تتفادى القرحه امنع الكو- الخوف هتمنع الخوف ازاي ان انت تديها تمنع الخوف ان انت تديها قرص مسكن قبلها بثلاث ايام بيعمل سيوله في الدم وما يبقاش في تبقى الم البنت في حاله توتر او قلق ايوه طيب عمليه مش ممكن ال tension دي الام تقعد مع البنت وتحاول انها تفهمها ال- الظروف اه هو ما انا اللي هي بقول كل بتتعامل.
ام عندها بنت مقدمه على البلوغ تبقى منتبهه ليها ازاي تتعامل مع هذه الحاله اللي الظروف هتبدا الجديدة الظروف دي.
الجديده دي ان تمام.
شاء الله اسمح لي يا دكتور باتصال معايا ام عمرو من القاهره السلام عليكم عليكم السلام اهلا بيك يا ام عمرو اتفضلي اهلا بحضرتك بقول لحضرتك انا عندي ابني عنده ست سنين ايوه نعم والفك اللي تحتاني بعيد عن الفك الفوقاني اللي بره ولا اللي جوه لا لبره اللي بره.
الفك تحتاني بره ايوه آه.
فدروسه كلها كمان سوست والسنتين القدامانيين دول لقيت فيهم في يعني جير آه.
وريحه بقه بتبقى لا تطاق ايوه وسالنا دكتور قال لي لازم توديه مستشفى الدمرداش عشان مم.
يتعمل له عمليه تقويم ايوه فهل حضرتك يعني ده صح ولا ايه اللي سنه عمله؟
قد ايه بقى حاليا نعم سنه قد ايه ست سنين حضرتك ست سنوات هو طبعا ما بدلش غير الاسنان الاماميه تحت وفوق ايوه في سنان لسه بتتلخلخ برضه حضرتك وكده فيعني لسه بيغير السؤال ده سؤال وجيه قوي أيوة.
كويس اه فيعني انا اعمل ايه حضرتك قول لي يعني اروح طيب.
المستشفى آه.
فعلا اعمل له عمليه التقويم دي ولا اعمل ايه؟
هقول لحضرتك هرد طب على متشكرة.
حضرتك تابعين ان شاء الله حاضر يا ام عمرو تابعين شكرا يا حبيبي.
معايا الاخت وفاء من الاسكندريه السلام عليكم اخت وفاء الاخت وفاء من الاسكندريه السلام عليكم طيب آه، دكتور آه، نرجع لاخونا عصام من السعوديه ونجاوبه على مشكله ال- الغده الدرقيه اللي هي التي 3 آه، وتي T3 4 اه فيعني آه، هو اخذ علاج معين ميتاكازول باين آه.
آه، يعني آه، بعد كده الدكتور قال ان الحاله كويسه بعد التحليل بعد كده حل ثلاث شهور بعد ثلاث شهور مره اخرى آه، يعني الدكتور قال له ان هو يقلل الجرعه هو تدريجيا طبعا المفروض بيقلل الجرعه دي خالص على اساس ان طبعا طالما الافراز بتاعها انتظم مبقاش فيه مشكله بفضل الله سبحانه بس يجب ان هو يتابع كل ست شهور او كل سنه يعمل التي 3 والتي 4 التحليل ده بحيث يشوف ايه الاخبار لا قدر الله لو زادت تاني بياخد العلاج لو خلاص اختفت وبدات الغده اللعابيه بقت منتظمه في افراز يبقى مفيش مشاكل خالص تمام.
يبقى هو عاوز المتابعه فقط يعني.
ان شاء الله, إن شاء الله.
آه بالنسبه ل- لام عمرو من القاهره يعني اللي كانت معانا حاله عن موضوع ال- المشكله اللي في الفك العلوي والفك السفلي آه.
والدكتور قال لها ان هي محتاجه لتقويم طبعا الاول انا هقول اسباب تشوه الاسنان في الاطفال لان دي مهمه جدا يعني هتلاقي حصل بروز في الفك السفلي للاتي تلاقي هذا الطفل كان بينام نوم خاطئ يعني ايه نوم خاطئ
ينام وفتح بقه دايما الاطفال لا يا باشا دايما الاطفال اما بيجي قاعد قدام تلفزيون او قدام كمبيوتر وياخد وقت طويل ممكن يروح في النوم فسند الدقن على صدره اثناء فتره النوم بيعمل بروز للفك السفلي هنا ما نقدرش نعمل له تقويم الا لما يكتمل اسنانه المستديمه اسنان المستديمه اخر حاجه بتظهر فيها الانياب من 9 ل 11 سنه من 9 ل 11 سنه بعد ما بتكتمل الاسنان المستديمه في ظهورها بتبدا تتوجه الى كليه طب اسنان بحيث ان بيتعمل له تقويم واخد بال حضرتك الا اذا حست ان بروز الفك ده في حاله ازدياد هنا بتتوجه قبل السن قبل 11 سنه الى قسم التقويم بيعملوا جهاز يثبت عظم الفك ده بحيث انه ما يكبرش عن كده تاني ويوقفوا النمو يبقى لهم معدل طبيعي طيب اسمح لي يا دكتور معايا اتصال من السعوديه الاخت اسماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا اختي الكريمه اهلا
وعليكم السلام ورحمة الله.
ايوه يا فندم مع حضرتك لو سمحت يا دكتور ايوه يا فندم انا ابني عمره سنتين وسبع شهور ربنا يخليك الله يخليك فعنده الضرسين اللي تحت فيهم سوسه ايوه والاربع سنان اللي فوق ايوه فلما كشفت عليه فالدكتور قال لي ان عنده نقص فيتامينات وهي اللي ادت للتسوس فما اداليش اي يعني مثلا حاجه توقف التسوس او كده وانا مش عارفه يعني هل فعلا لو خلعهم دلوقتي زي ما بيقولوا مش هيطلعوا تاني العمر ولا- قلنا سنتين وتسع شهور ايوه سبع شهور وسبع شهور حاضر ايوه فانا مش عارفه يعني اعمل له ايه عشان التسوس ده وبادي يعني بيزيد في ال- طيب طيب شكرا يا اخت اسماء شكرا معايا الحاجه زينب من الاسكندريه السلام عليكم
حد معايا الحاج زينب من اسكندريه
السلام ألو؟
عليكم اتفضلي
الو السلام عليكم اتفضلي
الو السلام عليكم اتفضلي يا حاجه عليكم زينب السلام ورحمه الله اتفضلي لو سمحت نعم
ايوه يا- انا عندي وطي أنا عندي التلفزيون ابني يا عنده حاجة زينب.
19 سنه يا ريت وطي وفي التلفزيون وتابعينا سنة- بالتليفون
حاضر وطيته اتفضلي أي لو سمحت عنده ابن عنده 19 سنه وعنده سنه اللي من قدام عليها مكسوره
طيب حاضر مكسوره فعايزه اعرف بقى ت- يعني تتكمل ولا ايه بالظبط طب لونها متغير لا مش لونها متغير مكسوره بقى لها قد ايه مكسوره بقالها يجي 8 سنين طيب ما بتعملش زي ناسور تحتيها كده او دم البيبي لا لا لا ولا فيهاش اي حاجه الا طرف السن مكسور حاضر طيب شكرا يا حاجه زينب اشكرك شكرا آه، دكتور معايا اتصال من ليبيا ام اياد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي، أهلا آه، بيك.
ممكن أكلم الدكتور لو سمحت معاك ان شاء الله يا اختي آه لو سمحت يا دكتور ابني عنده سنتين وشهر نعم.
آم، آه، آه، طلع له استناد والأربع أبراج ايوه فوق يعني في كل ناحية في كل ناحية درس ايوه وقف من يمكن من ست شهور ما عادش طلع دروس تاني آه، سنانه القدامانية بي- زي عليها طبقة جير حاضر بس مش مش كده آه، بقه كمان بيبقى ريحته مش كويسة وهو صاحي من النوم حاضر هو اكله ضعيف انا رضعته رضاعه طبيعيه بس سنتين طب الريحه دي بتختفي بعد اي اكل ولا متواجده لا اه خلاص يعني
طيب خلاص هو بي... بال... في النهار بقى خلاص من ال... بالله اكل وكده آه بتختفي الريحه كمان بتختفي.
آه هو ب... يعني كلامه مش كتير طيب حاضر بيتكلم زي ال... آه زي الهندي كده بيتكلم آه كلام زي الهنود طب ما الكلام الهنود حلو طيب ماشي شكرا يا آه ام بس اياد بيتكلم بيفسر بعض حاجات بابا ماما الله اكبر الله.
آه طب جميل.
محمد رسول الله لا الله اله عليه.
الا الله ما شاء الله.
حاجات زي كده ما شاء الله طيب ربنا يبارك فيه ان شاء الله شكرا يا اختي آه، دكتور آه، يعني هنجاوب آه، الحاجة زينب بداية لأنها معانا على الهاتف آه، من آه.
زمان فهي عندها ابنها عمره 19 19 سنة, سنة.
يعني بتقول إن السن الأمامي عنده مكسورة آه. من حوالي 8 سنوات وما عندوش لا ناسور ولا دمل يعني حسب الأسئلة اللي حضرتك سألتها طيب هو طبعا آه، النصيحه اللي انصحها لا للخلع مهما كانت السي- السنه الكسر فيها كبير بفضل الله بيتم استكمالها بالحشو بال- بال- بالاشعه الفوق بنفسجيه بفضل الله بترجع السنه طبيعي جدا جدا بس قبل ما بيتم هذا بيتم عمل اشعه على السنه الاول بنطمئن هل عصب السنه حي ام آه، بدد تمام.
لو حي يبقى مفيش مشكله انت بتروح لطبيب اسنان بيكمل الجزء المفقود ده اذا كان دد يعني بدا آه، ينتهي ويموت في الحاله دي بيتم نزع للعصب السنه نفسها ويتم علاج العصب وعلاج الجذور وبعد كده بيتم لها تركيب طربوش من البورسلين وبفضل الله آه، آه، بتبقى زي الفل كل اللي ننصح بيه ان اوعي تخلعي ابحثي عن طبيب يعالجها لان ما شاء الله نسبه النجاح 100%
تمام آه، أختنا أسماء من السعودية آه، عندها آه، ابنها عمره سنتين وسبع شهور آه، عنده مشكلة التسوس في ال- في الضروس وفي الأسنان العلوية وال- والأسنان السفلية الدكتور قال لها إن ده نقص فيتامينات أدى للتسوس لكن هو ما قالهاش على حل فحضرتك تقول لها إيه هقول لحضرتك على حاجه دائما الاطفال بيحبوا السكريات اكتر حاجه بتدمر سنان الاطفال الاسراف في السكريات انا عشان اقول للامهات هتمنعوا اولادكم من تناول السكريات يبقى انا راجل مش واقعي ان اردت ان تطاع فامر بما يستطاع الطفل محتاج ويحب السكريات وحاجه بيحبها فعشان تمنعه عنها دي طبعا بتبقى استحاله انا هقول للامهات الاول هنقلل مصدر التسوس اللي هو ايه الاسراف في السكريات هنقول لاولادكم اكلوهم كل حاجه وسكريات مفيش مشاكل لكن الفتره اللي ياكلها لا تتعدى الربع ساعه او النص ساعه خلال ال 24 ساعه وبعد ما يتناول السكريات دي بتاخديه على الحوض بتغسلوا له اسنانه جد آه، على طول بحيث ان ما تبقاش في اي سكريات عالقه بين الاسنان يبقى احنا الاول منعنا المصدر طب دلوقتي حصل تسويس دلوقتي وخايفين على الاسنان الجديده هنعمل ايه هنقول لها حضرتك هت- تروحي لطبيب اسنان يعمل له حاجه اسمها تحصين ضد التسويس ماده اسمها stannous fluoride بتتحل جل كده او sodium fluoride بيتحط على جل وبنحطه في بق الاطفال لمده دقائق معينه ده بيعمل تقويه لمينا الاسنان وبيقلل التسويس بالاضافه الى هنقول لها كتري من الوجبات الطبيعيه اللي بتقلل حكمه ربنا سبحانه وتعالى الشاي مفيد للاسنان لانه كله فلورايد بس هنقول لو ادينا الاطفال شاي هتدوه بعد الوجبات بساعتين عشان ما يقللش نسبه الحديد ويخش الطفل في انيميا يبقى لان الشاي مفيد للاسنان فيه فيه فلورايد لو اديته اطفالكم عرق سوس وما فيش فيه سكر برضه بده بيقلل التسويس لو اديتوا اولادكم جزء من آه، 100 جرام سوداني كل اسبوع برضه بيقلل التسويس يبقى انت اديتي وجبات طبيعيه هتقلل التسويس بالاضافه الى انت حصنتي الاسنان الموجوده في فم الطفل بال stannous fluoride او ال sodium fluoride بالجل ده بفضل الله بتروح بالاضافه ان انت منعت المصدر اللي هو اساس المشكله اللي هو اسراف الاطفال في السكريات تمام يا دكتور بالنسبة لأم إياد من ليبيا آه، طبعا ابنها بيتكلم هندي دلوقتي مم.
عمره سنتين وشهر آه، عنده آه، يعني الأسنان واللي هي ال- الأدر ال- ال- الأربع ضروس اللي آه.
اللي ظهروا طبعا في ال- عنده في الجناب.
تأخر في آه، في كل التسنين في يعني.
كل مكان درس آه.
اه ويعني من ست شهور قالت إن هو ما بياخدش أي دروس آه، فعايزة بتقول إن في طبقة آه، جير موجودة في الجزء العلوي في الأكل بتاعه ضعيف في رائحة الفم كريهة فحضرتك تيجي تجاوبها تقول لي هنقول لل- للاخت المتصله ان آه، كده عنده تاخر في التسنين نتيجه ان يا اما ضعف في الجهاز المناعي عنده وممكن تكون الاسنان موجوده في عظام الفك لكن نظرا لضعف جهاز المناعه بتاع الطفل ما بيقدرش يزق الاسنان وتخرج الى تجويف اللي- الفم هنا هنقول لها توجهي لطيب يعمل اشعه على الاماكن دي نشوف الاسنان موجوده ولا لا اذا كانت موجوده بيتم الفتح عليها لان ممكن تكون موجوده ولا سميكه فمش قادره الاسنان تخرج يبقى هنزود لها جهاز المناعه طب نزود جهاز المناعه بتاع اطفالنا ازاي هنجيب نص كوبايه ميه دافيه وهنحط عليهم آه، معلقتين عسل نحل ونحط عليهم ليمونتين ينضربوا في الخلاط وينضربوا على نفس ال- الميه الدافيه مع العسل النحل صباحا ومساء لمده اسبوع ويكرروا بعد شهر بفضل الله دي احسن حاجه لتنشيط الجهاز المناعي في الاطفال وفي الكبار كمان يبقى احنا هننشط جهازه المناعي عشان بس لو السنان موجوده تخرج طب السنان مش موجوده ولسه ما اتكونتش الحل الحل هنقول لها اكثري من الحاجات اللي كلها كالسيوم هنقول لها اديله الجبن القريش اللبن الحليب صفار البيض السمك مشتقات الالبان مبيحاتها كلها ويا ريت مشتقات الالبان الطبيعيه مش الالبان والجبن اللي محطوط عليها مواد حافظه والفورمالين والكلام ده لا هنلجا الى الحاجه الطبيعيه مع الاكثار من الوجبات الطبيعيه يا ريت لو تقدروا تبشروا له الجزر كله فيتامين ألف وفيتامين ألف له دور في تكوين من الأسنان يا ريت تديله جزر مثلا شوب جزر مثلا كل يومين ثلاثة يا ريت تديله شوب طماطم كل يومين ثلاثة برضه الاثنين دول بفضل الله هيخلوا له الانسجه بتاعه الفم والاسنان تنشا مع اللبن دايما الاطفال يقول لك اللبن بعد الولاء بعد الرضاعه ما بتخلص وبيتفطم العيل اول ما الطفل بيسمع كلمه لبن بيقول لك لا مش عاوز أنا زي- كرهت اللبن هنقول له الامهات ايه ممكن احنا ه- مش هنضحك على الاولاد ولا حاجه لا هنحط حاجه مكسبه للطعم تغير طعم اللبن شويه للطفل ممكن تحط عليه معلقه بن بسيطه آه، طرف معلقه شاي بحيث انها تغير معالم اللبن بس في نفس الوقت الاساس هو اللبن مع الجبنه القريش مع الزبادي مع صفار البيض بفضل الله سبحانه وتعالى نسبة الكالسيوم عنده هتزيد هتتكون الأسنان مع تقوية الجهاز المناعي هتلاقي الأسنان خرجت ويبقى مفيش مشكلة آه، دكتور.
موضوع بقى الأسنان دي برضو حضرتك دي دليل على إن نقص كالسيوم آه، دكتور سيد يمكن مشاهدينا خدونا بعيد عن موضوع الحلقه لكن سريعا هرجع بحضرتك لموضوع قرح اللسان ده المرض الوحيد اللي هنحاول نحط له قواعد اساسيه للوقايه والعلاج منه سريعا.
حاضر طبعا من ال- الأمراض الشهيرة دائما في طب الفم القرحة أكثرها في اللسان دايما خاصة البنات المقدمات على ال- ال- د- حدوث دورة شهرية أو الإنسان بيمر بضائقة عاطفية أو أو مالية أو أو مشكلة تبص للإنسان في حالة ستريس تيجي قرح في اللسان قرح اللسان دي تنبهك إذا ما اختفتش خلال أسبوعين لابد أن تتوجه لطبيب الأسنان لأن القرح اللي تستمر شهر اشمعنى طبيب الاسنان ليه ما يروحش لطبيب جهاز هضم؟
لا يا- ده هي السبب هو دي تخصصنا يعني هو ده اللي يقول لك لان سبب القرح هتبقى الاتي يا اما وجود اسنان حاده في الفم تمام يا اما نقص الحديد يا اما ضعف الجهاز المناعي يا اما آه، نتيجه آه، انه انه حاله الاكتئاب لها دور برضه فيبدا بطبيب الاسنان اول هو اللي بيوجهه بقى هو اللي اذا اذا فعلا وجدنا السبب داخل الفم يبقى بنحل له مشكلته اذا وجدنا السبب من خارج الفم نوجهه بنوجهه الى للدكتور.
التخصص آه، صح.
الاخر تمام.
فقرح الفم بننبه لان في ناس بتهمل ونفاجئ ان بقول لك ايه انا القرحه دي بقى لها 3 4 شهور في نفس المكان وحجمها بيزيد نفاجئ ان لا قدر الله ان دي بدايه حاجه اسمها squamous cell carcinoma سرطان بسبب قرحه بسيطه ح- عافى الله من المشاهدين آمين يا من منها يا رب فدي مشاهدين تو- وغير المشاهدين اه عايزين دي دي العافية دي, دي للجميع.
ت- توجهنا لايه؟ اي قرح في الفم اذا ما خفتش خلال اسبوعين 15 يوم لابد ان تتوجه لطبيب الاسنان عشان يعالجها عشان لا قدر الله ما تتحولش الى اورام طب آه، وتعمل دكتور مشكله سيد اللي عنده مشكله في ال- في ال- في اللسان مثلا آه، وفي اللثه ايضا ولكن بتظهر كل سنه في نفس التوقيت يعني كل سنه مثلا في شهر ثلاثة آه.
تجي له نفس المشكله او كل سنه في شهر خمسة تجي له نفس المشكله أيوة.
وتقعد يومين ثلاثه وتروح لا يعني دي حاجه ديت ايه حاجه عرضيه ويبقى مؤقته وبتزول لكن في ناس بتبقى ال- ال- ال- القرحه resistant قاعده معاها فتره طويله ودي لا قدر الله بتبقى سببها بقى مشاكل كبيره جدا ويفاجئ الانسان انه انه بيضحي مثلا باللسان او يضحي بنص اللسان ودي طبعا احنا مش محتاجين ان ان إن الناس تفقد اللسان لان احنا هو لغ- لغه التواصل بين الانسان وبين الاخرين الا باللسان صحيح فدي حاجه مهمه لازم نهتم بيها ونحافظ عليها تمام آه، يعني آه، دكتور آه، م- مواضيع كتير كنا عايزين نتكلم فيها في موضوع اللسان موضوع التهابات اللسان واورام اللسان ويعني حاجات كتير جدا آه، لكن ان شاء الله في لقاء اخر لان وقت ال- الحلقه يسعدني.
انتهى ويعني آه، برضو آه، ب- ب- باجاباتنا على مشاهدينا بنكون ان شاء الله قضينا و- معاهم الله، وقت طيب ان شاء الله آه، مشاهدينا الكرام آه، لا يسعني في نهايه هذا اللقاء الا ان اشكر الدكتور آه، السيد مصطفى فتحي الباب اخصائي طب وجراحه الفم وتجميل الاسنان شكرا يا دكتور يا ولكم ربنا اللقاء.
يعزك يا رب وانا سعيد بلقائي باحبائي مشاهدي قناه الرحمه ويسعدنا ان نلتقي بكم دائما يعني ان شاء الله ربنا يبارك فيك مشاهدينا الكرام يعني يسعدني ان اوجه عنايه حضراتكم ان ان شاء الله يعني في الاسبوع المقبل يكون لنا لقاء مع حضراتكم حول موضوع قلق الامتحانات آه، لان طبعا ناس كتير آه، يعني قالوا لنا ان احنا يعني نعيد الحلقه الماضيه لموضوع آه، قلق الامتحانات يا اما ان شاء الله نعمل حلقه جديده لكن ان شاء الله نوعدهم ان يكون في حلقه جديده ان شاء الله في الاسبوع القادم باذن الله تعالى مشاهدينا الكرام اشكركم ونلقاكم على خير طبتم وطاب لقاؤكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الصحة كنز لا يفنى والمسلم أولى ثروتنا والرحمة اسم ومسمى أضحت مفتاح